والاب والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعيا النبي الاصحاح 23 وحي من جهه صور والولي يا سفن ترشيش لانها خربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخل من ارض كتيم اعلن لهم اندهشوا يا سكان الساحل تجار سيدون العابرون البحر ملاؤوكي وغلتها زرع الشيحور حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم اخجلي يا صيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلا لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون عند وصول خبر سور اعبروا إلى ترشيش ولولوا يا سكان الساحل أهذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب من قضى بهذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقرو الأرض رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقر الأرض اجتاز أرضك كالنيل يا بنت ترشيش ليس حصر فيما بعد مد يده على البحر أرعت ممالك أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها وقال لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنتهكة العذراء بنت صهيون قومي إلى كيتيم اعبري هناك أيضا لا راحة لك هوذا أرض الكلدانيين هذا الشعب لم يكن أسسها آشور لأهل البرية قد أقاموا أبراجهم دمروا قصورها جعلها ردما والولي سفن ترشيش لأن حصنك قد أخرت ويكون في ذلك اليوم أن صور تنسى سبعين سنة كأيام ملك واحد من بعد سبعين سنة يكون لسور كأغنية الزانية خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية أحسني العسل أكثري الغناء لكي تذكري ويكون من بعد سبعين سنة إن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب لا تخزن ولا تكنز بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل إلى الشبع وللباس فاخر مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس نتابع أحبائي تأملاتنا في سفر أشعية كنا قلنا أنه من أول الإصحاح 13 بيبتدي أشعية يتكلم على دينونة الشعوب من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح 12 كان أشعية بيتكلم على دينونة إسرائيل ومن أول الإصحاح 13 هيبتدي يتكلم على دينونة الشعوب وأول ملحوظة نلاحظها هنا إنه لو كان ربنا بدا السفر إنه يتكلم فقط عن دينونة الشعوب أو الأمم المجاورة لإسرائيل وكان تجاهل شعبه كنا نقول إن ربنا عنده محاباة اشمعنى شعبه لما غلط ربنا سابه وجعل الشعوب لما أخطأوا ربنا بيدينهم فربنا بدا الأول بدينونة إسرائيل دينونة شعبه وبعد ما دان شعبه في الإصحاحات من واحد لغاية 12 بدأ يدين بقية الشعوب زي ما قال الكتاب المقدس لأنه ليس عند الله محاباة احنا مرات كتير يا أحبائي بنخطئ في هذا التصور مرات يتهيأ لنا انه احنا علشان بنعبد ربنا احنا عشان نعرف ربنا مرات يتهيأ لنا ان احنا ممكن لو غلطنا ربنا يفوت لنا وبننتظر ان ربنا بس يعاقب الشعوب الاخرى ربنا يقول لا انا ما عنديش محاباه ده انا ابتدي الاول اعاقب ولادي القضاء يبتدي من بيت ربنا وبعد كده ربنا يعاقب الشعوب البعيدة لان اللي قريبين منه المفروض هم عارفين مشيئته هم عارفين ارادته فلما بيغلطوا يستحقوا عقاب اكثر عشان كده ربنا قال اللي يعرف كتير مطالب باكثر شفنا الحكاية دي واضحة خالص في حياة موسى النبي موسى كان انسان له دالة عجيبة جدا مع ربنا لدرجة انه في اكثر من موقف موسى قدر يخلي ربنا يرجع عن حنو غضبه ربنا نفسه شهد انه بيتعامل مع موسى كما يكلم الرجل صاحبه فمن لفم وشبه الرب يعاين طيب هل الدالة اللي ما بين موسى وما بين ربنا ديت تعفي موسى لو أخطأ لا لما موسى أخطأ ولم يقدس ربنا أمام عين الجماعة في أمر الصخرة كان حكم ربنا على موسى إنك لن ترى الأرض ورغم إلحاح موسى الكتير جدا على ربنا في الموضوع دوت ربنا قال له لا تعود تكلمني في هذا الأمر مش داخل كنعان يا موسى يعني مش داخل كنعان ليه؟ لأنه ليس عند الله محاباة اه موسى حبيبي اه موسى في علاقة طيبة ما بيني وما بينه لكن ان موسى اخطأ يتعاقب عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا قال شدة وضيق على كل نفس انسان يعمل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني مش عشان اليهود دول شعبي لو اخطأوا افوت لهم لا ليس عند الله محاباة الاصحاح النهاردة 23 هيتكلم عن خراب سور وتجديدها ودي اخر مملكة او اخر شعب اللي ربنا هيدينه في سفر اشعياء يقول ربنا في العدد الاول وحي من جهة صور والولي سفن ترشيش لانها خربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخل من ارض كيتيم اعلن لهم وحي من جهة صور صور دي يا احبائي مدينة فينيقية حاليا موجودة في لبنان من الساحل الغربي بتقع مباشرة على البحر المتوسط كلمة صور معناها صخرة واتسمت مدينة صور لأن تكوين المدينة دي عجيب خالص المدينة دي عبارة عن جزئين جزء صخرة موجودة في وسط البحر والجزء الآخر من المدينة موجود على الشاطئ وبيربط الاتنين ببعض ممر حجري ففي جزء من مدينة صور زي جزيرة في وسط البحر المتوسط وبقية المدينة موجودة على الساحل بسبب الموقع المتميز بتاع مدينة سور صارت مدينة سور ميناء مشهور جدا في العالم القديم حتى انها كانت تقريبا اشهر ميناء موجود في الشرق كله بسبب الموقع المتميز بتاعها دوت وطبعا لكثرة التجارة اغتنت مدينة سور جدا وبقت مدينة غنية وانتشرت فيها العبادات الوثنية بصورة شديدة من شهرة مدينة سوريا أحبائي لما نرجع للتاريخ القديم الحضارة الفينيقية دي من أقدم الحضارات في الوقت اللي كان العالم كله بيعبر عن الكتابة بالرسومات كانت مدينة سور أو الحضارة الفينيقية هي أول من عرفت الحروف الهجائية أول حضارة في العالم عرفت تكتب حروف هجائية كانت سور أنا عايز أحسسكم قد إيه كان مجد هذه المدينة قد إيه شهرتها قد إيه غناها ده يا احبائي من عظمة مدينة صور نجد ان واحد زي سليمان الحكيم اتجوز من بنات الصيدويين والكتاب المقدس قال ان هم دول اللي امالوا قلبه الى العبادات الوثنية مش بس سليمان لكن رأينا في التاريخ المقدس انه حتى اخاب ملك اسرائيل اتجوز ايزابل ودي كانت بنت ملك سور وفكر الملوك زمان لما كانوا بيرتبطوا ببنات الملوك انه يعملوا نوع من الوحدة ما بين الدولتين وبعض فاسرائيل كانت ترى ان صور دي دولة غنية ومن الحكمة ان احنا نكتسب ودهم سليمان اتجوز منهم واخاب ملك اسرائيل اتجوز منهم المهم ان النبوة النهاردة عن صور عبارة عن جزئين الجزء الاول من العدد واحد لغاية 14 بيتكلم عن خراب صور وان ربنا اراد وخدنا سفر حزقيال فيما بعد في الاصحاح 26 و27 سفر حزقيال اتكلم عن خراب صور بصوره اكثر وضوحا من كلام اشعياء النهارده لكن ان الجزء الاولاني من العدد 1 لغايه 14 اتكلم عن خراب صور الجزء الثاني من العدد 15 لغايه 18 اخر الاصحاح اتكلم عن تجديد صور مره اخرى قبل ما ندخل في الاصحاح السؤال اللي يتبادر لذهننا الخراب اللي بيتكلم عنه أشعية من جهة صور دوت حصل في أنهي فترة في تاريخ صور الكتاب المقدس لما اتكلم عن خراب صور أكثر من مرة حصل حصار لمدينة صور في الكتاب المقدس المرة الأولانية في أيام مملكة أشور وشلمنصر الملك حاصر مدينة صور خمس سنين وما قدرش عليهم اتكرر الحصار ده مرة تاني في عهد مملكة بابل ايام نبوخذ نصر حاصر صور لمدة 13 سنة وما قدرش برضه يفتح مدينة صور قد يكون الحصار الاشوري او قد يكون الحصار البابلي هو اللي بيقصده اشعياء النهاردة في السفر او قد يكون الحصار الحقيقي والخراب الحقيقي اللي حصل لمدينة صور أيام الإسكندر الأكبر وده اللي بنقول ذكره حزقيال بأكثر تدقيق وبأكثر تفصيل اللي يهمنا يا أحبائي إن الموضوع مش مجرد بلد بتحاصر وخربت لا ديت سور بترمز إلى كل نفس فينا تتعلق بالغنى بتاع العالم وتتكل زي ما قال بولس الرسول على غير يقينية الغنى هنشوف النفس ديت ازاي ربنا بيخرب هذه النفس وازاي ان اتكالها على غناها وعلى مجدها وعلى مجد العالم ازاي في الاخر لم تحصد صور منه شيء علشان كده القديس جيروم قال تأمل لطيف قال ان صور معناها محنة فالاصحاح بتاع النهاردة بيمثل محنة النفس اللي تتعلق بغنى العالم بمقتنيات العالم اللي بتظن ان اموال العالم ممكن تجعلها تعيش حياة رغبة حياة سعيدة هنشوف مثل هذه النفوس النهاردة ايه الخراب اللي بتحصده هذه النفس وده يا احبائي يرد على سؤال ممكن يتبادر لذهننا احنا لما بدينا نتكلم على نبوات اشعية عن الشعوب قلنا ان كل الشعوب اللي اشعية اتكلم عنهم كانت شعوب لها علاقة باسرائيل يعني مثلا مصر وقت من الاوقات شعب اسرائيل فكر ان هو يتكل على مصر بدل ما يتكل على ربنا فأشعيا قال لهم نبوة عن خراب مصر عشان ما تتكلوش عليه مرة تاني حبوا يروحوا يتكلوا على أرام مرة تاني حبوا يروحوا يتكلوا على أشور فكل الدول اللي إسرائيل حاولت تتكل عليها أشعيا تنبأ عن خراب هذه الدول طب السؤال صور ايه علاقتها بإسرائيل من جهة هذا الأمر صح ما حصلش تحالف أو إسرائيل ما فكرتش إنه في وقت الغزو اللي حصل عليها إنها تتحالف مع سور انما صار في وسط الشعب فكر قالوا ايه قالوا لو احنا في غنى صور كنا قدرنا ننجي نفسينا وكنا قدرنا نطلع من التجربة دي يا ريتنا كنا عندنا فلوس وعندنا غنى وعندنا مجد زي مدينة صور فرد عليهم ربنا على لسان أشعيا النهاردة بيوري لهم ان كل غنى صور وكل مجد صور لم ينفعها شيء في سفر زكريا علشان اوريكم قد ايه صور دي كانت مدينه غنيه يقول زكريا النبي وصور وصيدون وان تكن حكيمه جدا وقد بنيت صور حصنا لنفسها وكومت الفضه كالتراب والذهب كطين الاسواق يعني بصوا زكريا النبي لما بيوصف صور قال الفضه دي عندهم زي تراب الارض والذهب زي الطين اللي في الشوارع ده يكشف لنا يا احبائي قد ايه غنى هذه المدينه فبقول يا احبائي صار في وسط اسرائيل ايه تمنيات في وسط الشعب يا ريتنا كنا اغنياء زي سوف يا ريت كان معانا فلوس كنا عرفنا نحل المشاكل بتاعتنا كنا عرفنا ننجي نفسينا من الضيقات ديت ويا احبائي زي ما بقول الامر مش بعيد عننا احنا مش ب... مش بنتكلم عن تاريخ شعوب مش ده هدف الكتاب المقدس لكن مرات كتير نسمع الفكر دوت في وسط الكنيسه واحد مثلا في ضيقه ولا في تجربه يقول لك انا لو كنت غني انا لو كان معايا فلوس كانت مشاكلي كلها تتحل وبنظن يا أحبائي أنه المال ممكن يخلي الإنسان فرحان المال ممكن يخلي الإنسان يعيش سعيد يعيش في طمأنينة المال ممكن يبقى حصن للإنسان فأشعيا النهاردة في الإصحاح 24 بيكشف أن احنا لا نتكل على غير يقينية الغنى الاتكال على الغنى اتكال غير يقيني صور الغنية ديت هنشوف النهاردة ان الغنى بتاعها ما انتحاش في شيء الجزء الأول بقول من العدد واحد لغاية 14 خراب صور يقول أشعية وحي من جهة صور ولولي يا سفن ترشيش ترشيش اللي هي أسبانيا كانت في سفن بتيجي من ترشيش لمدينة صور وكانت السفن ديت زي ما قال الكتاب المقدس في سفر حزقيال كانت بتجيب قصدير والمعادن وجاية لصور باعتبار صور ديت مينا كبير يجيبوا المواد عند صور منها تتباع كتجارة ومنها تتصدر لبقية دول العالم لأنه بنقول إن صور دي كان ليها أسطول بحري كبير جدا فأشعيا بيقول والولي يا سفن ترشيش السفن اللي جاية من ترشيش ديت بيقول لها صرخت قلتمي ابكي ليه؟ قال والولي يا سفن ترشيش لأنها خربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخل قال لهم ابكوا على المينا الرائع اللي انتوا كنتوا بتروحوا ترسوا فيه دوت المينا بتاع مدينة صور ليه لانها خربت خراب كامل في خرابها قال نمرة واحد ليس مدخل يعني ايه ليس مدخل الناس اللي عندهم فكرة شوية عن البحر معروف انه المينا لازم يكون في عمق كبير علشان الغاطس بتاع المركب ما ينحرش في القاع بتاع البحر فلما مدينة سور خربت كل الدمار بتاع المدينة نزل في البحر فبقى مفيش عمق مية كفاية للمراكب عشان تدخل المينا فما قدروش يدخلوا المينا ليس لها مدخل الامر الثاني قال ليس بيت البيوت اللي كانوا الناس البحارة دول بيروحوا لما يوصلوا سور يرتاحوا فيها ويلهوا فيها في ملذات وبخطايا كل البيوت دي اتهدت فبيقول للناس البحارة ابكوا لانه المينا العظيم اللي انتوا بتترجوه دوت حصل فيه خراب كامل من ارض كتيم اعلن لهم كتيم اللي هي قبرص وهم لسه جايين في المركب في البحر وهم لسه في البحر سمعوا بخراب سور على ما يبدو ان السفن اللي كانت بتطلع من ترشيش من اسبانيا علشان توصل سور كانت بتعمل زي ترانزيت في قبرص فوهم في قبرص جالهم الخبر انه المينا بتاع سور خرب فطبعا كل البحاره حزنوا بكوا ليه لان ده الرجا بتاعهم احنا نوصل سور هناك نرتاح هناك نتنعم هناك نتلذذ هناك نقتني مال فجالهم الخبر في ارض كتيم انه المينا بتاع سور خرب يقول لهم اندهشوا يا سكان الساحل تجار صيدون العابرون البحر ملأوكي اخبار خراب سور يا احبائي انتشرت في كل المدن الساحليه وده يا احبائي غرض ربنا من تأديب الاشرار ربنا لما بيسمح انه النفوس اللي بعيدة عن ربنا النفوس اللي بتحيا في الخطية ربنا لما بيسمح للنفوس دي بانها تقع تحت التأديب بيبقى قصد ربنا من كده انه كل الاخرين يسمعوا بالخراب او بالتأديب او بالعقاب اللي وقع على النفس دي ليه؟ علشان هم يراجعوا نفسهم فعشان كده بيقول اندهشوا يا سكان الساحل تجار صيدون العابرون البحر ملقوكي بالظبط يا احبائي زي ما ربنا أدب نعمة في سفر راعوس لما تركت ربنا وراحت للقرى البعيدة فوقع عليها تأديب ربنا فوهي راجعة الناس لما شافوها اندهشوا وقالوا أهذه نعمة ربنا قصد ان التأديب اللي وقع على نعمة كل الناس تسمع بيه عشان يطير هذا درس لكل الناس اللي بعيدين عن ربنا اندهشوا يا سكان الساحل اشمعنى سكان الساحل يا احبائي الساحل يعني الناس اللي ساكنين على ساحل البحر البحر في الكتاب المقدس يشير للعالم سكان الساحل هي كل النفوس اللي مرتبطة بالعالم اللي متعلقة بالعالم ربنا لما أدب صور بيقول للنفوس اللي ساكنة على الساحل النفوس اللي متعلقة بالعالم بيقول لهم ايه اندهشوا يا سكان الساحل اندهشوا ليه يعني شوفوا التأديب اللي ربنا وقعه على صور على المدينة اللي متكلة على الغنى اللي متكلة على المال اللي متكلة على الشهوات شوفوا التأديب اللي وقع عليها وده يكون درس وعبرة ليكوا انتوا يلي لسه متعلقين بالعالم يلي لسه ساكنين على الساحل اندهشوا يا سكان الساحل يا احبائي احنا مشكلتنا ايه مشكلتنا لما بنسمع عن تأديب ربنا يوقعه على انسان شرير يصير الموضوع ده موضع تنظر ما بيننا موضع حديث زي بالظبط ايام السيد المسيح لما وقع تأديب ربنا على مجموعة اللي كانوا بيبنوا البرج في سلوان وربنا قصد ان الخبر ينتشر في كل الارض ليه عشان يصير ده انذار من الله مش بس لل 18 اللي وقع عليهم البرج في سلوان لكن لكل نفس تحيا بعيد عن ربنا ده قصد ربنا ان الناس تسمع فتخاف فتتراجع عن الطريق الوحش اللي هي ماشيه فيه لكن للاسف الخبر وصل للناس بقى موضوع حديث شفتوا اللي حصل لل 18 اللي وقع عليهم البرج شفتوا اللي حصل للناس اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم المسيح فصل لهم قال لهم هي الحاجات دي انا بعملها وبسمح ان الاخبار دي تنتشر علشان تقعدوا تحكوا فيها ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه تهلكون يا احبائي بقول ده هو الدرس لينا كل ما نشوف عقاب لانسان شرير ربنا يسمح بتاديبه ربنا يسمح بانتصاره ربنا بيقول لنا ايه اندهشوا يا سكان الساحل خدوا ده درس وعبره ايه وعبره ليكم مش الموضوع علشان تقعدوا تحكوا عنه كنا بنتكلم يوم الجمعه عن القديس يوسف النجار يوم 26 أبيب 2 أغسطس تعيد نياحة القديس يوسف النجار خطيب العذراء مريم القديس يوسف النجار يا أحبائي زي ما كنت بقول شك في العذر ولو العذر في كده العذراء غابت عن البيت ثلاث اشهر ورجع له حامل فشك فيها لكن يقول الكتاب يوسف رجلها إذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها يوسف ما رضاش يروح يفضح العذراء لكن في السر كده أراد تخلياتها سرا كنت بقول يا أحبائي إحنا لما بنشوف خطايا الآخرين إيه بنعمل إيه نقعد نحكي عنها لما نشوف الناس اللي بتغلط لما نشوف إنسان واقع في الخطية نقعد ندين فيه نقعد نتكلم عنه وبنظن يا أحبائي إن إحنا في حال أفضل من هذه النفس واحد من الآباء قال لو ربنا سمح إنك تشوف خطية إنسان فبيوريك خطيته علشان أنت تخاف على نفسك اندهشوا يا سكان الساحل ليه؟ أخويا اللي وقع في الخطية دوت أنا مش أحسن منه يا أحبائي إحنا فاكرين لما بنرى ضعفات الآخرين إن إحنا يعني إيه في مستوى أسمى منهم يا بص ده بيعمل وبيسوي بص ده عمل كده عشان كده مسكوه عشان كده حبسوه عشان كده سووا فيه وبنظن ان احنا حال افضل منه ونسيني يا احبائي ان الطبيعه بتاعتي هي طبيعه الانسان دوت والشيطان اللي بيحاربه هو الشيطان اللي بيحاربني وان كان الانسان ده وقع في الخطيه فانا كمان ممكن اقع في نفس الخطيه ربنا بيورينا خطايا الناس يا احبائي علشان نخاف على نفسينا مش بس علشان نخاف على نفسينا علشان الانسان ياخد درس وعبرة ادي نتيجة الخطية اندهشوا يا سكان الساحل يكمل يقول وغلتها زرع شيحور شيحور ده اسم نهر النيل في الكتاب المقدس حصاد النيل على مياه كثيرة فصارت متجرة لأمم قلنا الخبر بتاع هلاك سور وصل لصيدون وصل لكل سكان الساحل وصل كمان لأرض مصر لأن مصر مشهورة بزراعة الحنطة وكانت السفن بتاعة سور هي اللي تيجي تاخد الحنطة بتاعة مصر وتوزعها في أنحاء العالم كتجارة فالخبر بتاع خراب سور وصل للناس العاملين في الحنطة في مصر يبقى سقوط سور يا أحبائي هز فئتين الفئة الأولى سكان الساحل اللي هم الناس الخطاة علشان يتوبوا وياخدوا ده درس وعظة ليهم الفئة الثانية اللي وصل لها خبر سقوط سور هم العاملين في الحنطة اللي عاملين في كرم ربنا ولما بيوصل لهم الخبر علشان هم يحترسوا حتى لو الخطية اللي وقع فيها اخويا دي انا ما بقعش فيها ده مش معناها ان انا منزه عن الخطأ لا ده ربنا بيوريهاني عشان انا احترس لنفسي يبقى غرض ربنا يا احبائي من تأديب الاشرار امرين الامر الاول ان الخطاة يشوفوا المنظر يخافوا ويرجعوا الامر الثاني بالنسبة للناس بتوع ربنا علشان يزدادوا احتراس ويزدادوا تدقيق لانه واحد من القديسين قال كده قال اخويا وقع في الخطية الخطية اللي وقع فيها اخويا ديت ممكن يكون تاب عنها لكن ممكن انا اقع في الخطية دي بكرة ويعالب هتوب عنها ولا مش هتوب يكمل في العدد الرابع يقول اخجلي يا صيدون لان البحر حصن البحر نطق قائلا لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا قلنا احبائي مدينة صور مقامة على صخرة والصخرة دي في وسط المية فصارت متحصنة بالبحر من كل جهة البحر بيحوطها فده عمل لها حصانة طبيعية فبيقول لأن البحر حصن البحر نطق حصن البحر ليها معنى ايه المعنى الاولاني ممكن يكون البحر هو بيتكلم وبيقول لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذار معناها ايه معناها انه بعد ما خربت سور ما بقاش في سفن راحة وجاية في البحر فالبحر بيبكي البحر حزين على سقوط سور قال سور دي اللي انا محوط حواليها اللي انا عاملها مينا عظيم أشعياء أحبائي بيستخدم الأسلوب الشعري كتير في السفر بتاعه وسفر أشعياء في العبري في مقاطع كتيرة منه شعر وكنت قلت في بداية دراستنا في سفر أشعياء قلت إنه سفر أشعياء يعتبر تحفة في الأدب العبري تحفة فنية في الأدب العبري علشان كده بيستخدم الصور البلاغية كتير فكأن البحر يعني بيبكي على خراب سور بيقول سور دي اللي أنا محصنها اللي انا محوط حواليها اللي انا بحميها علشان تفضل تبقى في مراكب راحة وجاية فيا ده البحر اللي بيتكلم سور خربت كأني لا تمخضت ولا ولدت ولا ربيت ولاد ولا ربيت بنات ادي سور اللي كانت بتخلي البحر زاهر بالسفن خربت ده المعنى الاول المعنى الثاني انه حصن البحر نفسه هو اللي بيتكلم مش البحر بقى حصن البحر اللي هي صور نفسها بتقول ايه بتقول لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذار يعني سوريا احبائي بتنزف حظها بتقول اهو ضاع كل المجد بتاعي يا خسارة التعب اللي انا تعبته فيه تكنيز الفلوس يا خسارة التعب اللي انا تعبته فيه المجد اللي انا وصلت له وبقيت اشهر مينا كل دوت ايه كل ده راح على الفاضي اهي جت المدينة بتاعتي ايه خربت كأني لم اتمخض ولا ولدت ولا ربيت شباب ولا نشأت اعذار يا احبائي بقول احنا مش بنتكلم عن خراب مدينة احنا بنتكلم على صور اللي داخل نفوسنا ايه على النفس اللي تتكل على الغنى اللي تظن ان المال انه العالم انه مقتنيات الارض ممكن تجعل النفس دي تحيا حياة رغدة يعيش الانسان طول عمره بيتمخض ايه عايز يكتر في الفلوس بتاعته عايز يكتر في المراكز بتاعته طب اول ما تيجي دقيقة كل الفلوس بتاعته كل المقتنيات بتاعته تضيع يقول يا خسارة تعبي يا خسارة شقاية كأني لم اتمخض ولا ولدت بنين ولا ربيت شباب ولا نشأت عذار مش ده اللي حصل يا احبائي مع الغني الغبي الغني الغبي كان بيحيا وبيظن ان الفلوس هي الامان بتاعته فكل همه كل سعيه في العالم ايه عايز اكنس بفلوس ضيع عمره كله علشان يزود الثروه بتاعته ده انا بقالي سنين مضيع عمري عشان اجيب شويه الفلوس دول طب سمع كلمه ربنا قال له ايه لا تمخضت ولا ربيت شبان ولا ربيت عذار يا غبي يا اللي ضيعت عمرك في الباطل يا اللي ضيعت عمرك بتجري ورا الفلوس وفاكر الفلوس هي اللي هتعيشك مطمن يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك مني هذه التي أعددتها لمن تكون لا كأنك لا تعبت ولا كأنك تمخضت ولا كأنك ربيت أهو كله راح لدرجة أنه هذا الغني كان يشتهي حد بس يبلل له بقه بنقطة مية طب فين الغنى بتاعك راح يعني يا احبائي مش مش احنا مرات كتير كده يا ما تسال واحد افلان ما بتجيش ليه الكنيسه طب ابونا ما عايزين نعمله قرشين للولاد اصل ابونا عايز اعمل قرشين عشان امن مستقبلي طيب ضيع عمرك زي ما قال الكتاب افنوا عمرهم في الباطل طب يعني يا احبائي ما نسعاش ما نشتغلش ما نحوش لا ما بقولش كده برضه انا بتكلم على انسان يتكل على يقينيه الغنى الوهمي يظن ان انا لو معايا فلوس هرتاح لو معايا فلوس هنبسط ويفضل طول عمره يجري ورا الفلوس تيجي ضيقه تيجي تجربه كل الفلوس اللي معاه راحت ايه فين اللي انت عملته ولا نفعه بحاجه مش زي احبائي كان حال اخاب فضل يصارع يصارع علشان ياخد حصه الحقل بتاع نابوت ورغم كل الغنى اللي عنده يخطط ويدبر ويعمل عشان يستولى على الحقل بتاع الراجل طب خد يا عم انتهى الحال بأخاب ايه يوم ما مات مفيش قبر يدفن فيه اللي راح يدور على الكنوز ديت يوم ما مات أخاب جت الكلاب وقعدت تلحس فيه ليه مرمي في التراب ما لقوش حتى حتة قبر يدفنوا فيها أخاب كأني لا تمخضت ولا ولدت ولا ربيت شبان ولا نشأت عذار كمل في العدد الخامس يقول عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون عند وصول خبر سور الناس اللي في مصر معروف ان شعب مصر شعب عاطفي فيعني الظاهر برضه الحكايه ايه واضحه عند اشعياء اول ما سمعوا ان سور اه اتهدت قعدوا المصريين كعادتهم ايه يمصمصوا في شفايفهم ويا عيني ويا خساره وادي سور وادي ده من جهه المعنى الحرفي عند وصول الخبر الى مصر يتوجعون لكن المعنى الروحي يا احبائي قلنا مصر رمز للعالم كل النفوس اللي محبه للعالم دول سكان مصر من جهه الرمز طب كل النفوس دول لما وصل لهم الخبر بتاع خراب سور اللي بتتكل على المال اللي بتجري ورا الفلوس ايه يتوجعون طب وبعد ما توجعوا الحال اتغير لا الحال ما اتغيرش فضلوا هم في اللي هم فيه مش ده حالنا يا احبائي مش ده حالنا مفيش واحد فينا كل واحد فينا عنده قصص زي كده انسان ظلم وفي الاخر مثلا وقع في مرض ولا وقع في تجربه ولا مات والواحد قاعد بينه وبين نفسه شوف ادي الدنيا اهو جري ورا الفلوس اهو ظلم اهو عمل خد ايه معاه ادي اخرتها محدش واخد منها حاجه طب وبعدين مفيش اكتر من كده مفيش اكتر من يتوجعون طب ده بيبقى درس ليا براجع انا نفسي براجع حياتي ابدا اللي انا فيه هو هو بس مجرد اقعد امصمص شفايفي واقعد ايه تسمع بقى وقت ما انسان يقع في ضيقه يعمل يقول لك فعلا الدنيا دي ولا تساوي حاجه اهو ادي نفعته في ايه الفلوس طب ما تقول الدرس لنفسك هو ربنا وصل لك خبر هلاك صور عشان تتوجع عشان تمصمص في شفايفك عشان تقول ادي حال الدنيا لا ده ربنا وصل لي الخبر ده عشان انا يا اللي ساكن في مصر اللي لسه مرتبط بالعالم ومحبة العالم يبقى ده درس ليا عشان انا فوق عشان انا ارجع عن الطريق اللي انا ماشي فيه لكن ادي حال الانسان عند وصول الخبر الى مصر يتودعون اعبروا الى ترشيش والولوا يا سكان الساحل أشعياء أحبائي لما شاف المنظر دوت فبيدي نصيحة لسكان سور لما شاف الخراب وقع على المدينة فبيقول لهم اعبروا إلى ترشيش شوية السفن اللي لسه فاضلة عندكم دي اركبوا فيها واهربوا بعيد عن الخراب اللي في سور وفعلا يا أحبائي ده اللي حصل عند خراب مدينة سور كل سكان سور اللي كانوا موجودين ركبوا شوية المراكب اللي كانت لسه موجودة وهربوا بعيد عن سور طيب المعنى الروحي النصيحة يا أحبائي اللي بيوصلها لنا أشعية عند خراب سور النفس اللي محبة للعالم النفس اللي متكلة على الفلوس النفس اللي بتجري ورا مقتنيات العالم بيقول لها ايه يا سكان سور ايه اعبروا الى ترشيش دي الحاجة الاولى النصيحة الثانية بيقول ولولوا يا سكان الساحل اول حاجة بيقول لهم اعبروا الى ترشيش كلمة ترشيش معناها التأمل في فرح يعني لما اشوف خراب سور اقعد اتامل ادي فعلا الدنيا وادي اللي جري ورا الفلوس والفلوس ما نفعتهوش واتامل في فرح لان اشكر ربنا ان نبهني للفخ ده ده انا كنت بجري ورا الفلوس وفاكر هي دي اللي هتحل لي المشاكل فاكر هي دي اللي هتعلمني بعيش مرتاح فلما شفت تاديب ربنا لاهل سور جريت على ترشيش ايه قعدت اتامل فعلا الدنيا دي ما تسويش وبتامل وانا فرحان لان ربنا نبهني من الفخ دوت وما اكتفاش بكده لكن قال ولولوا يا سكان الساحل ما تكتفوش بالتأمل وتقول دي فعلا دي حال الدنيا والدنيا دي ما فيهاش لكن ايه ابكوا على نفسيكوا ولولوا يا سكان الساحل ما تكتفوش بالتوجع زي اهل مصر والواحد يقعد يمصمش في شفايفه لا اخد الدرس ايه الدرس لي انا أهذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب أشعيا بيكلم كل النفوس اللي كانت منبهرة بسور بيكلم طرشيش ومصر ومدن الساحل اللي كانوا بيبصوا لسور دي ايه يا بختيها مدينة عايشة في مجد فأشعيا بيقول لهم أهذه لكم المفتخرة مش هذه اللي انتوا كنتوا بتفتخروا بيها ودي اللي بتحسدوها ودي اللي بتقولوا يا بختها عندها فلوس كتير وعندها مقتنيات كتير ايه بيحسدوها ليه قالت التي منذ الأيام القديمة قدمها مدينة سور من جهة التاريخ كانت من سنة 2760 قبل الميلاد فهي مدينة قديمة جدا منذ أيام القدم قدمها طب المدينة اللي منذ أيام القدم بيقول إيه تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب المدينة اللي بقالها سنين ديت لما وقع عليها الخراب إيه كلهم تركوها وإيه وهربوا هي دي يا أحبائي الكلمة اللي قالها السيد المسيح البيت اللي مش مؤسس على الصخر يجي في يوم والبيت ده ايه والبيت ده يتهد سور المدينة اللي متأصلة في القدم النهاردة سور دي بت ايه كل سكانها بيرحلوا عنها فأشعيا بص للمنظر وبيتعجب بيقول من قضى بهذا على سور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقروا في الأرض أشعيا بيتعجب بيقول من قضى بهذا على سور المتوجة بيوصف مجد سور قلنا نمرة واحد سور ديت متجرة الأمم فخر الأمم صور ديت حصن البحر مدينة متحصنة في المية صور ديت المدينة المفتخرة بتتباهى بالمجد بتاعها وبالعز بتاعها وبالغنى بتاعها صور دي المدينة القديمة منذ الأيام القديمة قدمها صور ديت المتوجة اللي بتتوج الآخرين بالمجد مش هي اللي في مجد دي بتتوج الآخرين فشعبي بيبص بيقول من قضى بهذا على صور بقى مدينة صور اللي ليها المجد ده كله ينتهي بها الحال كده قلنا يا أحبائي لأن صور مش مؤسسة على الصخر فلما سقطت زي ما قال السيد المسيح كان سقوط ذلك البيت ايه عظيم فإشعياء بيتعجب ويوصف مجد صور بيقول تجارها رؤساء الناس التجار اللي عايشين في صور من كتر الفلوس ومن كتر الغنى عايشين زي الملوك متسببوها اللي بيتعاملوا معاها موقروا الأرض اي واحد بيتعامل مع مدينة صور في اي مكان في الارض يبقى موضع توقير الاخرين فعلا يا أحبائي لو رجعت للتاريخ القديم عشان تدركوا عظمة صور سليمان الحكيم من الغنى بتاعه استأجر مجموعة مراكب من صور بقت تشتغل لحساب سليمان كانت تعمل دورة لمدة ثلاث سنين في البحر لحساب سليمان الدورة ديت سفر الملوك قال ان سليمان كان بيستخدم السفن بتاع صور علشان يستورد القرود والطواويس الطاووس البلد بتاعته الهند تخيلوا بقى السفن بتاعة صور كانت بتلف ازاي تمشي البحر المتوسط كله وتروح على المحيط الاطلنطي وتمشي لغاية جنوب افريقيا وتعدي من طريق رأس الرجاء الصالح صاروا احنا في ال... احنا لسه 700 سنة قبل المسيح مراكب شراعية لكن بصوا الرحلة اللي كانت بتعملها السفن دي عشان تدركوا عظمة صور تلف من الجنوب من طريق رأس الرجاء الصالح تصل على المحيط الهندي تستورد من الهند الطواويس وترجع نفس الرحلة دي تاني تاخد الدورة دي كام ثلاث سنين في البحر فطبعا صار البحارة بتوع صور دول ايه مفتخروا الارض يلفوا في اي حتة في الارض ناس يدوهم تعظيم سلام ناس بيلفوا العالم كله بالمراكب الشراعية دي مش جاي حتى حال الناس الاغنياء ايه الانسان الغني ايه موقروا الارض وناخدها بقى على المعنى الروحي ايه اللي معاه فلوس يروح اي حتة كله تعظيم سلام وكله يحترمه وكله يوقره أشعية بيبص بيقول من قضى بهذا على صور مش دي اللي كانت موقرة في الأرض كلها مش ده اللي كان الكل بيحترموه مش ده كان الكل بيقفوا له مش كان ده الكل اللي بيخضعوا له ايه اللي وقعه الوقعة دي من قضى بهذا على صور المتوجة رد أشعية الإجابة ايه رب الجنود قضى به جه منين الحكم ده من رب الجنود هو اللي حكم على صور بالخسر ليه قال ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقري الارض قال ربنا عمل كده عشان يبقى درس ادي مجد الارض ادي مجد العالم ادي كل اللي يوقر الارض سؤال يا احبائي بنوقر الارض ولا بنوقر السماء هل يصدقون يعني نحب نمتلك في الارض يبقى بنوقر الارض طب اللي عايز يمتلك في السماء يبقى بيوقر السماء ربنا عمل درس خراب سور عشان يبقى انذار لكل موقري الارض كل اللي بيجري ورا الارض ومقتنيات الارض فكرر تاني يا احبائي مش ضد ان الانسان يشتغل مش ضد ان الانسان يحوش مش ضد ان الانسان يبقى له طموح لكن كلام اشعية للانسان اللي يظن انه الامور بتاعة العالم هي اللي هتطمنه هي اللي هتخليه عايش مرتاح لو معاه فلوس هيضمن مستقبله لا اشعية بيقول لك من قضى بهذا على صور المتوجة ايه مين اللي قضى بيها ربنا ليه علشان يبقى انذار لكل موقري الارض بيصور يا احبائي خراب سور بيقول لها اجتازي ارض الكنيل يا بنت ترشيش ليس حصر فيما بعد بيصور منظر صعب لما جه الخراب على سور فسكان سور بيجروا شبههم بالظبط زي نهر النيل لما يكون فيه فيضان الميه تجري في كل حته كده فدوت فزع النفوس ديت لما وقعت في التجربة فقاعدة تهرب تدور على مكان تحتمي فيه كمل أشعية في العدد 11 يقول من مد يده على البحر أرعب ممالك أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها إشعياء بيقول يسوع المسيح وهو أمس واليوم وإلى الأبد مين اللي خرب صور ديت اللي خرب صور اللي زمان مد يده على البحر يقصد البحر الأحمر لما شعب إسرائيل خرج وشق لهم البحر وفي البحر الأحمر هلك فرعون يعني اللي أهلك فرعون هو النهاردة اللي بيهلك صور اللي أرعب ممالك على مدار التاريخ هو النهاردة اللي بيخرب صور اللي أمر من جهة كنعان أن تخرب حصونها لما يشوع دخل أرض كنعان كل الممالك السبع اللي كانوا ساكنين في كنعان يشوع أذلهم ده مين اللي أمر بكده ربنا فربنا بيقول أنا اللي زمان خربت مصر انا اللي زمان خربت الممالك انا زمان اللي خربت ملوك كنعان انا النهاردة اللي خربت ايه سور وكان ربنا يا احبائي يظن ان تأديب الله في القديم يصير درس لسور كانت المفروض سور تتعظ ده فرعون المتجبر ربنا كسر دي ممالك الارض اللي قبليه ربنا ذلها دي مدن كنعان الحصينة ربنا حطمها يبقى انا كمان لو اتكبرت ما هو ده درس لينا يا احبائي صور الدينونة اللي ذكرت في الكتاب المقدس مش علشان نحكي عنها على رأي ما قال الكتاب ان ربنا ردم مدينتي سدوم وعمورة ليه ليه الدينونة اللي وقعت على سدوم وعمورة تكون عبرة للعتيدين ان يفجروا يبقى صور الدينونة القديمة دي دي, دي انذار لينا احنا لكن زي ما بقول يا احبائي مشكلة الانسان انه ياخد الامور دي لمجرد الحديث لمجرد الكلام لمجرد المعرفة هذه الامور كتبت لنا مثالا وقال لا تعودين تفتخرين ايضا ايتها المنتهكة العذراء بنت صيدون قومي الى كتيم اعبري هناك ايضا لا راح لك لما وقع الخراب على مدينة صور قلنا هربوا الى طرشيش والبعض الاخر هرب الى كتيم اللي هي جزيرة قبرص طب لما هربوا ارتاحوا اشعيا قال لا هناك ايضا لا راحة لك هذه يا احبائي حال الخاطئ فعلا زي ما قال الكتاب لا سلام قال الهي للايه للاشرار هناك ايضا لا راحة لك النفس اللي بتمني نفسيها انها لو اكتنت فلوس هترتاح ربنا بيقول لها هناك ايضا لا راحة لك النفس اللي تقول لك اصل مصر فيها شوية تعب مش عارف لو هاجرنا فين لو سافرنا فين لو رحنا فين هنرتاح ربنا بيقول هناك ايضا لا راحة لك النفس اللي تقول اصل احنا ساكنين في بيت في جيران متعبين احنا لو عزلنا من بيتنا لو عزلنا من الحتة اللي احنا فيها دي هنرتاح يقول لك هناك ايضا لا راحة لك ليه؟ الراحة حكاية مش في المكان الراحة مش في الظروف الراحة مش في الإمكانيات صدقوني الراحة مش في كده الراحة في المسيح اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين واستقيل الأحمال وأنا أريح مهما هربت يا سور لا ترشيش هتريحك ولا كتيم هتريحك اللي هيريحك انك تجي لي انا هناك ايضا لا راحة لك هو ذا أرض الكلدانيين هذا الشعب لم يكن أسسها أشور بأهل البردية قد أقاموا أبراجهم دمروا قصورها جعلها ردما ربنا بيديهم درس تاني من مملكة الكلدانيين قال لهم أرض الكلدانيين دي ما كانتش ليها وجود أشور هي اللي أقامت دولة بابل بعد كده بابل قويت وهدمت أشور بعد كده ربنا ذل كبرياء الكلدانيين على ايد مادي وفارس فبيقول لهم ايه هوذا ارض الكلدانيين خدوا العظة خذوا الدرس من ارض الكلدانيين لما تكبرت لما ارتفعت شوفوا دينونة ربنا على بابل هوذا ارض الكلدانيين بكرر تاني يا احبائي كل صور الدينونة في العهد القديم ربنا بيحطها قدامنا علشان تصير لينا مثال تصير لينا عظة تصير لينا درس هوذا أرض الكلدانيين هوذا سدوم وعمورة هوذا الطوفان اللي أيام نوح كل ده إيه كل دي دروس ربنا بيقول لها علشان الإنسان يحترس ده أحبائي الكلام مش جديد علينا لكن إحنا بنقوله ليه بنقوله لأن الإنسان محتاج أن يتذكر هذه الأمور كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة ما فيهوش حاجة جديدة ما احنا عارفين أن لا المال هيريح الإنسان ولا الغنى ولا المقتنيات والراحة في المسيح طب بنقوله ليه الرأي ما قال ربنا في القديم قال ذكرهم قول لهم عشان يفتكروا بس عشان ما ينسوش مشكلة الإنسان يا أحبائي إنه سريع النسيان فحلو إن الواحد يسمع الدرس دوت حتى لو درس متكرر حتى لو درس معروف لينا ايه قصة الطوفان ما احنا عارفينها قصة الروم ما هي معروفة خراب الكلدانيين خراب سور ما هي قصص متكررة طب ربنا بيقول ايه لا عيدها لهم تاني قولها لهم تاني ليه عشان الانسان ما ينساش عشان ده يبقى درس اذكروا امرأة لوط هوذا أرض الكلدانيين دي ايه دي دي دروس يا أحبائي ربنا بيحطها قدام عينينا وبيذكرنا بيها عشان الإنسان ما يتوهش عن الطريق بتاعه يا أحبائي وأنا بتكلم عن خراب سور ما اقدرش أنسى الكلمة اللي قالها السيد المسيح في إنجيل القديس لوقا السيد المسيح وبخ المدن اللي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب وقال لهم إيه؟ قال لهم لو صنعت في سور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد لكن سور وصيداء اللي هي صيدون سيكون لها يوم الدين حالة ايه اكثر احتمالا مما لك يعني ربنا يسوع التمس العذر لسور قال معلش ما هي سور ما شافتش القوات اللي انا عملتها لو شافتها كانت تابت طب يا احبائي احنا ايه عذرنا احنا اللي ذقنا الموهبة السماوية احنا اللي اتمتعنا بالميلاد الثاني احنا اللي اتمتعنا بعطية الروح القدس كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاص هذا مقدار سور لها عذر عند المسيح لكن احنا يا احبائي ملناش عذر ان لم نأتي بثمر فقال كده الفاس وضعت على اصل الشجرة يكمل يقول والولي يسوع ترشيش لأن حصنك قد أخرب لذيذة أوي حصنك قد أخرب يا حبايب بكرر تاني كل اللي يتحصن في أي شيء في مال في حكمته في أقرباء في دراع بشر هتسمعي كلمة المسيح في الآخر لأن حصنك قد أخرب وياما بتحصل ياما أصل الواحد إيه حاطط أمل على فلان آه ولا فلان ده خذلني إيه ربنا بيقول لي لأن حصنك قد أخرب اشتغلت عليه أديني خربته لك طب امال ايه الحصن اللي ما يخرجش اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى طب يا احبائي علشان نختم الجزء دوت زي ما اتعودنا عادة اشعية ما يحبش ايه يسيبنا نطلع كده واحنا في حال حزن واحنا في الضلمة لكن يحب ينقلنا للنور فالجزء الاخير من العدد 15 لغاية 18 قيام صور وازدهارها يقول في العدد 15 ويكون في ذلك اليوم النصور تنسى سبعين سنة كأيام ملك واحد من بعد سبعين سنة يكون لصور كأغنية الزانية هبتدي النور يشرق على صور قال صور ديت هتتنسي لمدة سبعين سنة والسبعين سنة دول ايه مدة ملك واحد فعلا في فترة السبعين سنة بتاعة نبوخذ نصر وابنه بالشصر كانت صور فيه خراب كامل ونسيت من كل الامم صار يا احبائي سور اللي كانت بقول لكم اشهر مينا في الشرق في الوقت دوت محطة انظار كل التجار وكل السفن اتنست لمدة سبعين سنة ويكون في ذلك اليوم ان صور تنسى سبعين سنة كايام ملك واحد نبوخذ نصر من بعد سبعين سنة ايه يكون لصور كأغنية الزانية قال هرجع افتقد صور مرة تانية احبائي الحتة دي تفرح جدا صور اللي الكل نساها ايه ربنا نساها قال لها لا رغم ان الكل نساك يا صور لكن انا لسه ايه انا لسه فاكرك نسيت الام رضيعها انا ايه انا لا انساه يا احبائي اي رجاء ربنا بيفتحه لينا بهذه الكلمة صور اللي نسيت من الكل سبعين سنة النهاردة نعمة المسيح بتفتقدها يعني يا أحبائي مهما كان حال الواحد فينا يكون من بعد سبعين سنة إن الرب يتعهد صور سببنا أنا قضيت عمري عايش زي صور دي إيه عشت قد إيه يعني سبعين سنة بعد سبعين سنة ربنا رجع يفتقد صور مرة تاني أي رجع يا أحبائي لأي نفس فينا مهما عشنا بعيد عن ربنا مهما لخبطنا قال ولو بعد سبعين سنة هو ده الرب يتعهد صور مهما الإنسان عاش بعيد عن ربنا يا حبايبي مهما السنين راحت ربنا قال إن أنا هعوضكم عن السنين اللي أكلها الجراد بص يا أحبائي ربنا لما هيتعهد سور قال إيه خذي عودا بيكلم سور النفس اللي كانت مهملة اللي كانت مداسة اللي كانت منسية سبعين سنة لما نعمة المسيح افتقدتها ايه بيقول لها خذي عودا عود وتوفي في المدينة المدينة اللي هي المدينة المقدسة مدينة أورشليم مدينة الملك العظيم اللي هي الكنيسة خذي عودا توفي في المدينة أيتها الزانية المنسية أنت مش الكل نساكي مش خلاص ما بقاش ليكي ذكر لا أنا هرجع ذكراكي مرة تاني احسني العزف اكسري الغناء لكي تذكري يا أحبائي بصوا الفرح الإلهي اللي يغمر هذه النفس يوم ما يفتقدها ربنا يقول لها امسكي عود واقعدي ايه واقعدي غني غني ايه بمراحم الرب اغني اغني بربنا اللي افتقدني بعد سنين عشتها في الخطيه وعشتها في الظلمه ماسك عود وقاعد الف في الكنيسه ايه اذكر كم صنع الرب بيك ورحمك خذي عود توفي في المدينه ايتها الزانيه ايه احسني العزف اكسري الغناء غني غني قولي ايه زي ما بنقول الكلمة الحلوة اللي قالها ألي واحد بقى مش ممكن الإنسان ينساها يغني بين الناس ويقول إيه أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه غلطت وربنا عاقبني وصرت مداس ومنسي من الكل سبعين سنة سبعين سنة يا أحبائي أبونا إبراهيم أول سبعين سنة في عمره كان إيه ما كان منسي طب ونعمة المسيح افتقدت من سبعين سنة خمسة وسبعين سنة موسى النبي عاش 80 سنة ايه اه عايش في العالم طب بعد 80 سنة يتعهد الرب موسى طب لما تعهده مسك القصارة وغنى موسى عند شاطئ البحر هو وكل إسرائيل خذي عود طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية احسني العزف اكسري الغناء لكي تذكري روح يقول للناس ايه انا انا السامرية اللي كنت عايشة في الخطية وفي الخلاعة وفي الدنس مسكت المزمار وقعدت تلف في مدينة السامرة انا اللي كنت خاطية انا اللي كنت مداسة من الناس انا اللي كنت محتقرة منكم ايه ايه اللي جرالك لا انسان قال لي كل ما فعلت انت مين يا ستي قالت لهم انا السامرية اكثري الغناء لكي تذكري يا أحبائي أول عطية ربنا ينعم بيها على النفس يوم ما يفتقدها الفرح أول عطية ربنا ينعم بيها على النفس يوم ما يفتقدها يجعل النفس دي في حال فرح لأن الشيطان يا أحبائي بيستغل الحزن علشان يحارب الإنسان خدوها كده قاعدة أول ما تبتدي روح كآبة أو روح حزن أو روح ضيق تتملك من نفس إنسان تلاقي وراها الشيطان عامل له فخ على طول عشان كده من ضمن حروب الشيطان حرب الكآبة حرب الحزن عشان كده أول عطية يديها الروح القدس للإنسان إيه؟ يفرحه خذي عود طوفي في المدينة مش المدينة السماوية يا أحبائي قالهم شافهم كده القديس يوحنا ماسكين كسارات كل واحد ماسك له كسار قاعد إيه؟ قاعد يغني بعمل ربنا معاه ادي شغلك هنعمل ايه في السماء في السماء هنعمل ايه في السماء يا احبائي هنمسك كساره جديده لان كل واحد في السماء بيتمتع بعمل خاص من جهة نعمة ربنا معاه فكل واحد بيغني أغنية جديدة لا يعرفها أحد إلا الذي يأخذ لأن عمل ربنا مع كل نفس فينا غير الثاني ويكون من بعد سبعين سنة إن الرب يتعهد سور يا أحبائي يعني احفظوا الآية دي النهاردة ويكون من بعد سبعين سنة إن الرب يتعهد سور مهما الشيطان يأسنا يا أحبائي مهما الشيطان يقول خلاص مفيش فايدة مفيش رجا افتكر الآية دي ولو بعد سبعين سنة الرب يتعهد سور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض يا أشعياء أنت قلت ربنا عاد يذكر سور طب سؤال هترجع للحياة القديمة مقصود بالزنا إيه الزنا يا محبة العالم أيها الزناه والزواني أما تعلمون إن محبة العالم عداوة لله فأشعياء بيسأل صور رجعت للمجد بتاعها طب هترجع للمعاملات القديمة بتاعتها لمحبة المال بتاع زمان للاكتناز بتاع زمان ولا ستعود بقوة أعظم بص هترجع ازاي سور يوصف عودة صور يا أحبائي في العدد الأخير يقول وتكون تجارتها وأجرتها إيه قدسا للرب هترجع صور تتاجر زي زمان بس بتتاجر لحساب ربنا الفلوس اللي بتكسبها ديت مكرسة لربنا وقال بعديها تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب بدأت تخصص الفلوس بتاعتها لبناء بيت ربنا وللعاملين في كرم الرب صور اللي كانت بتكنز في المال اللي كانت محبة للمال بص يا أحبائي بعد ما نعمة ربنا افتقدتها قال إيه لا تخزن طبعا من جهة المعنى الحرفي ان سور كانت تقعد تخزن في البضايع لغاية ما تشح في السوق وتروح منزلاها بسعر غالي جدا كانوا بيحتكروا السوق بالطريقة دي قال لا بعد ما ربنا افتقدها لا تعود تخزن امال ايه كل اللي يجي لها توزعه اصبحت سور محبة للايه للعطاء يا احبائي العجب دوت فعلا ربنا ده عجيب مش زكا كان في حياته الاولى يحيى كسور ايه قاعد يدور زكى على الفلوس ويظلم في الناس علشان يلم في الفلوس طب لم زكى في الفلوس الفلوس اديتك سلام يا زكى الفلوس اديتك راحه يا زكى ابدا لا سلام قال الهي للاشرار طب ربنا افتقد زكى فيوم ربنا ما افتقده من فرطة الفرح قال ايه ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين ايه يا زكى ما تخزن زي زمان قال لك لا أصبح زكى محب المال محب العطاء بص أحباء نعمة ربنا لما تفتقد الإنسان ده مش بس لا تخزن لكن أيضا لا تكنز خطية الطمع ما بقتش عندها أمال بقت إيه صور بقت قنوعة لدرجة يقول لا آكل إلى الشبع وللباس فاخر يعني كل اللي عايزاه صور إيه مجرد آكل مجرد إيه ألبس منتهى القناعة شوف احبائي يعني نعمة ربنا العجيبة ديت صور اللي محبة للمال اصبحت ايه اصبحت قنوعة جدا ايه اللي عايزاه يا صور ان كان لنا قوت وكسوة ايه فلنكتفي بهما مش عايز غير ان انا اكل وبس ايه البس شوف يا احبائي سورة النفس اللي راجعة لربنا نمرة واحد في فرح يقول لها خذي عود توفي في المدينة احسن العفس اكسر الغناء نمرة اثنين في عطاء لا تخزن نمرة ثلاثة في قناعة لا تكنز ايه تاني تحيا في شبع تقول ايه لا اكل الى الشبع ايه ايه الشبع اللي هيشبع النفس دي ايه الاكل اللي هتاكله تشبع بيه المن السماوي خبز ربنا جسد ربنا ودمه فان السيد المسيح قال من يأكلني لا يجوع وصف الحكيم في سفر الجامعة قال العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن بتوصف ايه يا سليمان انا وصف الانسان ما يشبعش لا عينه بتشبع ولا ودانه بتشبع ولا مهما اخذ بيشبع طب ازاي هذه النفس تقول لا اكل الى الشبع قالت اه لما دقت الخبز السماوي لما رحت لربنا الرب راعي فلا يعوزني شيء يبقى عمل الروح القدس يا احبائي في هذه النفس نمره واحد من خلال سر التناول تتناول جسد ربنا ودمه فتشبع ايضا عمل الروح القدس مع هذه النفس في المعموديه يقول ايه لاكل الى الشبع وللباس فاخر ايه اللباس الفاخر ده اللي النفس هتتزين بيه اللبس بتاعنا ايه يوم المعمودية يا أحبائي قال لنا بولس الرسول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح فبقى اللبس الفاخر بتاع النفس دي ايه معموديتها أيضا اللبس يا أحبائي رمز للسلوك هذه النفس اللي كانت بتحيا حياة النهاردة بعد ما افتقدتها نعمة ربنا بتحيا حياة أخرى فعلا يا أحبائي كما أهان الزمان الأول صور الأخير يمجدها شوفوا صور اللي احنا وصفناها في البداية شوفوا الفصول دي بعد ما رجعت لمعرفة ربنا أول حاجة يا أحبائي الشعب بعد ما رجع من السبي سور ساهمت في بناء الهيكل بعد سبعين سنة بتوع السبي رجع شعب إسرائيل يبني الهيكل سور ساهمت في بناء الهيكل أيضا يقول سفر نحمية إن بعض من سكان سور راحوا سكنوا في يهوذا شوفوا المجد اللي رجعت لسور لما افتقدتها نعمة ربنا سور يا أحبائي زارها السيد المسيح في الكتاب المقدس المسيح راح ناحية سور وصيدا وهناك اتقابل مع المرأة الكنعانية سور تفخر بانه المسيح ذكرها اسم سور ذكر على لسان المسيح كما اهان الزمان الاول سور الاخير يمجده سور يا احبائي معلمنا بولس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 21 راح سور ومكث فيها سبعة ايام وكان هناك في تلاميذ للرب في سور سور يا احبائي من العصر الاول صارت كرسي اسقفي من الكراسي الأولى اللي أقيمت في الكنيسة في عصرها الأول في مدينة سور سور يا أحبائي ذكرها المرتل في المزمور 45 آية لطيفة خالص يقول بنت سور أغنى الشعوب تترجى وجهك وجه المسيح تترجى وجهك بإيه؟ بهدية إيه الهدية اللي سور بتديها للمسيح؟ ادته نفسها ادته ذاتها كما أهان الزمان الأول سور كذلك الأخير يمجدها ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين